عجائب في نصر هذا الدين لم يتغيبوا كانوا هداة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة من هذه السلسلة الطيبة المباركة عجائب الصالحين أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولئك الذين تنزل الرحمة عند ذكرهم وتطيب القلوب وتحيا وتنتفع بمجالستهم وتسعد عند مطالعة أخبارهم والنظر في أحوالهم وسيرهم فاللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك من فضلك وأدخلنا في عبادك الصالحين قلنا إن الصالحين لهم خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب ومن عجائب مخاوفهم أنهم كانوا يخافون أن تنقلب أعمالهم الصالحة زي حكاية كده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنها في سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يفضل الواحد يشتغل يشتغل يشتغل ويجي ما يلاقيش حاجة في إيديه يلاقي العمل راح والعياذ بالله حبط العمل حبط برياء بعجب بالنفس ب... بأنه ما اكتملش الأركان فيه بين زي كده الذين يحسنون يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على كسبوا أعمالهم, كظلم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه فالصالحون كانوا يخافون أن تنقلب أعمالهم يجوا ما يلاقوش حسناتي لو اتهدت النبي عليه الصلاة والسلام قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة حسنات بيضاء تهامة دي اللي هي الجبال اللي على البحر الأحمر عالية ومتشابكة وطويلة وكبيرة حاجة كبيرة أوي لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة حسنات بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا الله إزاي كيف يا رسول الله الصحابة ركزوا نزلوا على ركبهم كيف يا رسول الله صفهم لنا ألا نكون منهم فقال هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها نسفوا الأعمال الصالحة دي كانت مشيبة الصالحين فكان عينيهم على العمل يعملوا العمل ويحرسوه يعملوا العمل ويجملوه ويخافوا عليه يعملوا العمل زي ما قلنا قبل كده وإيديهم على قلوبهم اسمع كده محمد بن المنكدر هذا التابعي الجليل العابد الزاهد الإمام وهو في ساعة الاحتضار الموت جزع عند الموت فقيل له لما تجزع اللي زيك إمام كبير ثقة رباني ولي من أولياء الله اللي زيك ما يجزعش عند الموت ولا يخاف جزع عند الموت فقيل له لما تجزع محمد بن المنكدر فقال أخشى آية من كتاب الله عز وجل خايف آية الآية دي أنا افتكرتها وأنا بموت أخشى آية من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون اللي ما كانوش عاملين حسابه طلع قدام منهم بقى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وإني أخشى وأخاف أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب إن لقي الأعمال بتاعتي راحت هباء منثورا أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا انظروا إلى الصالحين وهم يخافون على أنفسهم ألا ينجوا إذا تبوأوا المناصب يخاف أن المنصب ده يضيعه مسك عميد كلية رئيس جامعة نائب رئيس جامعة وكيل كلية مدير مدرسة مسؤول في إدارة في وزارة رئيس يخاف أن الوظيفة ده تضيعه عشان كده أنا والله لما أحب أدخل على أي حد مسك إدارة أو إمارة أهنيه بدخل أقول له كده أقول له أعانك الله على إدارتك أو إمارتك أو عمادتك أو وزارتك أو رئاستك أعانك الله على ما وليت ورزقك خيره ووقاك شره إنما كل مبروك مبروك مبروك عليه بس ده أنت لو عارف اللي وراك كنتش ما كنت تروح تقول له عظم الله أجرك عظم الله أجرك بقى مدير أو بقى رئيس أو بقى عميد كلية أو رئيس جامعة تدخل تقول له عظم الله أجرك تقول له قلبي معاك والله والله قلبي معاك ما كانش يومك والله ده هيشيل كل ده على دماغه تخيل مثلا لو في كليه من الكليات الشرعيه والاولاد بيدخلهم ومش حافظين قران مثلا او مش عارفين يصحوا الفاتحه وايه الكرسي او اخر البقره مثلا في كليه شرعيه يحاسب العميد ووكيل الكليه ورؤساء الاقسام ورئيس الجامعه كله يحاسب انتوا عملتوا مشروع تحفظوا الاولاد دي في الكليات ولا سبتوهم كده هملا كالاغنام لا راعي لها كله هيتعلق من شعر راسه تخيل بقى ان لما يجي بقى في كليه عمليه من الكليات العمليه والاولاد متميزين في الكيمياء او الفيزياء او التاريخ او الجغرافيا وما اكتشفوش امكاناتهم ووفروا لهم الالات والادوات وجابوا لهم العلماء وعملوا منهم مبدعين في الكيمياء والفيزياء والهندسه والكلام ده وسابوهم شغالين كده اهو من غير اي مهارات او دورات زياده كل عميد كلية ومدرسة ما يكتشفش الخبرات اللي في التلامذة وينميها ويهتم بيها ويجيب لها الخبرات عشان تعلمها هيتعلق من عرقوبه سبحان الله فاسمع كده كانوا خايفين من ايه عمر بن عبد العزيز كان ي- ي- مؤاخيا لعبد مملوك قبل أن يتولى الخلافة قبل ما يمسك الخلافة عمر بن عبد العزيز كان ليه صاحب مملوك عبد صاحبه اسمه سالم فلما استخلف عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة دعا سالم المملوك ده ذات يوم وقال له يا سالم إني أخاف خايف من إيه يا ابن عبد العزيز خايف من إيه أيها العابد الزاهد التقي قال له يا سالم يا سالم يا أخويا يا صاحبي إني أخاف ألا أنجو أنا خايف الخلافة دي تضيع أعمالي كلها إني أخاف ألا أنجو خايف الخلافة وتولي أمر المسلمين يجيب لي الكافية ويضيع أعمالي والكلام ده بيتقال للمدير والعميد والوزير والغفير والملك والرئيس والأمير وكله إني أخاف ألا أنجو دول الصالحين مش فرحانين بقى ويقعدوا على الكراسي ويلفهم والأمر والنهي والجرس ودوس واعمل وهات خايف لازم هيتحاسب على اللي اللي, اللي تعبان ما ما قوتوش ليه وال والقوي ما نمتش مهاراته ليه إني أخاف ألا أنجو يا أخي يا سالم فقال له سالم العبد المملوك صاحبه إن, إن كنت تخاف فنعما والله اللي يقول الكلمة دي زيك يا ريت كله يكون خايف لما بيتولى لما بيتولى الرئاسة ولا الإدارة ولا الوزارة ولا كذا إن كنت تخاف فنعما ولكني أخاف ألا تخاف المشكلة في اللي بيتولى رئاسة ولا إدارة ولا عمادة ولا منصب وما بيخافش للصالحين القانتين عجائب في نصر هذا الدين لم يتغيبوا إن كنت تخاف فنعم خلاص ما يتخافش عليك طالما قلبك حي كده وخايف على نفسك يبقى هتشتغل صح ولكني أخاف ألا تخاف شوف بقى المثل اللي قاله سالم العبد المملوك ده قال لعمر بن عبد العزيز إيه إن الله أسكن عبدا دارا فأذنب فيها ذنبا واحدا ركز معايا إن الله أسكن عبدا دارا فأذنب فيها ذنبا واحدا فأخرجه من تلك الدار بهذا الذنب الواحد ونحن أصحاب ذنوب كثيرة نريد أن نسكن تلك الدار عرفتها؟ سيدنا آدم عليه السلام ربنا أخرجه من الدار وهي الجنة بذنب واحد ها؟ وإحنا عايزين نسكن الدار دي وعندنا ذنوب كتير تيجي إزاي؟ إذا كان سيدنا آدم طلع منها بذنب واحد وإحنا عندنا ذنوب كتير وعايزين نسكنها مش دي حاجة تمخو للعقل برضه؟ فعايز يقول له إذا كنت تخاف ألا تنجو فهذه علامة طيبة أنك ستعمل حتى يؤمنك الله عز وجل شوف سفيان الثوري لما كان بيبكي كل ما واحد صاحبه يقابله عطاء الخفاف بيقول ما لقيت سفيان الثوري إلا باكيا كل ما قابله لا يعني مدمعة فأقول له ما شأنك كلما لقيتك أراك باكيا فقال سفيان الثوري إني أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا خايف لكون أعمالي صالحة في الدنيا كده اهو واجي في النهاية الخاتمة تبقى سيئة والعياذ بالله عينه على الخاتمة هموت إزاي وشغال كويس إني أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا شوف سيدنا آه، سفيان الثوري آه، رحمه الله تعالى بيسألوه بيقولوا له لو دخلت على الأمراء والملوك اللي زيك في جلالة قدره كان إمام مذهب كبير وعالم كبير ال- ما- روح للأمراء والملوك اقعد معاهم عشان يكرموك كده ويظهروك فقال سفيان الثوري إني أخشى أن يسألني الله عن مقامي بين أيدي هؤلاء الملوك ما قلت فيه انتوا عايزين نروح برجليا لحد الملوك والرؤساء والأمراء والوزراء وأقعد عندهم أنا خاف لو قعدت بين إيديهم ربنا يسأل لي أنت قلت لهم إيه قعدت تمسح لهم جوخ وتمام يا فندم ولولا حضرتك وتخطيط حضرتك وكله تمام واحنا فرحانين بيك ومش هيجي زيك الله انت قلت لهم ايه ما هو اللي بيقعد بين ايدين الملوك والرؤساء والمديرين والكلام ده قاعد يمدح ويثني واذا كانوا عاملين حاجات سيئه بيقول لهم لا ده حاجه كويسه قوي وحضرتك تعمل حاجه وحشه برضه ده كل ده انت بس إش- ده حضرتك بس يعني اعمل بس كده الحاجه الوحشه من حضرتك عسل والله الله ما هو بيقول كده بيقول اني اخشى ان جلست بين ايديهم ان يسالني الله عن مقامي بين ايدي الملوك والمديرين والرؤساء والكبار ده هم ما قلت لهم تقدر تقول حاجه وحشه قدام منهم تقدر تقول له انت عملت كذا وحش فقيل له ما دام انت خايف تقول لهم وتتحفظ ما تمدحهمش وقول الكلام وداري فيه يعني ايه رمي عليهم كلام كده بالاشارات بحيث يحسوا بقى كل بيبي بالاشاره يفهمه قال لهم تامروني ان اسبح في البحر ولا تبتل ثيابي بتقول ارمي نفسك في البحر من غير ما تتبل ثم قال لهم لست أخاف ضربهم أنا لو قلت لهم كلمة أنا مش خايف إن أنا أروح أجهر بالمعروف قدام منهم وأجهر بإنكار المنكر ما أخافش إن أنا أروح أقول لهم أنتوا بتعملوا كذا غلط ومش هخاف من ضربهم إن هم يجلدوني أو يحبسوني لست أخاف من ضربهم ولكني أخاف أن يميلوا علي بدنياهم ثم لا أرى سيئتهم سيئة يا الله بيقول أنا مش خايف يضربوني لو قلت كلمة الحق قدامهم أنا خايف لا يميلوا بالدنيا عليا يقوموا موسعين عليا خد لك عربية خد لك شقة خد لك خمس فدادين عشر فدادين خد لك مئة ألف أخاف يميلوا عليا بالدنيا بتاعتهم فيعموا عينيا فيعموا عينيا فلا أرى سيئتهم سيئة لما هم يملوا عينيا بالدنيا أجي أبص على الحاجات الوحشة عندهم تبقى حلوة أجي أبص على السيئات ما تبقاش سيئات آه ده هم موكليني ومشربيني ومهنييني يبقوا بيعملوا حاجة وحشة لا ده يبقوا ملائكة إني أخاف أن يميلوا علي بدنياهم أي السلاطين والأمراء والمديرين والكلام ده فلا أرى سيئتهم سيئة يبقى هجاملهم وهداهم في الحق ثم يقول والله ما يمنعني من اتيان الامراء والملوك والرؤساء والمديرين والكلام ده اني لا ارى لهم طاعه، انا بطيعهم في المعروف ولكني رجل احب الطعام الطيب فاخاف ان يفسدوني، يمكن هم عارفين ان انا بحب الاكل الكويس فيحطوا اكل كويس قدام مني ما اقدرش املك نفسي فاقوم اكل وانا عارف انه مخلوط بالحرام او اكل حتى لو كان حلال فيكسروا عيني ويطعم الفم تستحي العين أيضا سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه كان له واحد صاحب ضرير وكان بيروح يصلي بالناس في مكان وي- وياخد بعد كده كسوة وأكل مقابل إن هو بيصلي بيهم فقام سفيان الثوري قال له إيه قال له إذا كان يوم القيامة أثيب أهل القرآن من قراءتهم ويقال لمثل الذي يتقاضى الأجر عن قراءته قد تعجلت ثوابك في الدنيا كل اللي كان بيقرأ القرآن ياخد ثواب من عند ربنا حسنات ونور واللي كان بيقرأ عشان ياكل ويشرب ويلبس مش عارف إيه يقول له روح خد أجرك من عند الناس في الدنيا فقام الراجل الضرير صاحب سفيان الثوري قال له يا أبا عبد الله تقول لي الكلام ده وأنا جليسك طب يعني راعي مشاعري طب حتى راعيني ده أنا صاحبك وقاعد معاك فقال له إيه أخاف أن يقال لي يوم القيامة كان هذا جليسك أفلا نصحته أنا لو ما قلتلكش الكلمتين ده هم دلوقتي ربنا يسألني يوم القيامة الراجل ده كان بيقعد معاك وبيعمل غلط ما نصحتوش ليه طب والله مرة أنا شفت في القطر مجموعة من الطالبات والطلاب عاملين الكراسي قصاد بعض وقاعدين يهزروا مع بعض والواد يضرب على كتف البنت والبنت يضرب على كتف الواد وعاملين مسخرة في القطر القطر 64 كرسي والله كان حاجة عجيبة ومحدش يجرؤ إن يكلمهم أنت مالك ومش عارف إيه الكلام ده من سنة تقريبا وكلنا عاملين كده ومش قادرين نتكلم لا حول ولا قوة إلا بالله قام واحد قبل ما ينزل كده هو قبل اسكندريه بشويه راح رايح عندهم قبل اسكندريه ب 10 دقائق كده سلام عليكم يا جماعه قالوا عليكم السلام قال لهم اللي انتوا بتعملوه ده صح انتوا من ساعتها اصواتكم يا بنات بالضحك اللي بتعمليه ده اهو اثار الشهوات دي في الناس كلها وانا اول واحد اثيرت فيها الشهوه وازاي انت تقعدي قد- قدام زميلك كده جاء على رجليه كده ولا تخبطيه على كتفه هو مين اللي علمكم ان الصحوبيه تبقى بالطريقه دي يا جماعه ده احنا مسلمين يا جماعه اتقوا الله ما يصحش ان المراه تعمل مع الرجل كده وعمر الصحوبيه ما كانت تبقى كده ابدا خدعوكم ال- الاولاد كان نزل على راسهم سهم الله زي ما بيقولوا وسكتوا ما انا قلت بس هيشتموه وانت ملك والكلام ده والله انا ساعتها بلوم نفسي لحد دلوقتي ما قلتش انا زي الراجل ده انا خفت صراحه معلش سامحونا بقى فالمهم لما قال كده الراجل الكلام ده قال لهم خدوا بالكم انا بقول الكلام ده مش عشان اتشفى فيكم ولا افضحكم اقسم بالله انا بقول لكم الكلام ده علشان خايف لربنا يقول لي كنت راكب القطر في اليوم الفلاني وشفت المنظر الفلاني ليه ما غيرتوش بالمعروف فده حقكم عليا راح الراجل ماشي كنا وصلنا راح نازل قالوا لبعض انت السبب انت السبب ولاموا بعض وراحوا منفصلين وماشيين اهو سفيان الثوري خاف قال له اخاف ان يقال لي يوم القيامه هذا كان جليسك لما لم تنصحه لا تجامل في دين الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصل اللهم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم للصالحين القانتين